بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين الهيئة لما نبص للقراءات بالاخص يوم الاحد في الصين الكبير نلاقي ان الكنيسة بتركز على اللقاءات مع السيد المسيح زي ما قلنا في اول مرة ان غاية الصوم ان الواحد يشوف ربنا يطلع بيه ويتقابل معاه ويدخل في حوار حب بينه وبين ربنا الصوم مش مجرد امتناع عن الاكل ولكن الصوم لقاء مفرح مع ربنا من اسبوعين ضرب رب المجد يسوع مثل لطيف ازاي هو اللي بيدور علينا اللي هو مثل الابن الراجع الى حضن ابيه يقول لما شافه ركض جري واخذ حضنه ووقع على عنقه وقبله ودخل بيه الى بيته الاسبوع اللي فات كنا بنشوف المسيح العريس اللي بيدور على المرأة السامرية اللي لم تستطع ان تجد عريسا يشبع اعماقها في الداخل أب يعني الله هو اب حنين بادرنا بالحب احبنا اولا بيدور عليا مش انا اللي بدور عليه هو اللي بيشتاق الي اكثر بكثير بما لا يقاس من اشتياقي اليه في الحديث الثاني الله اللي بيبحث عن كل نفس عطشانه كل نفس تشعر بفراغ لكي يقدم نفسه عريس لها الاسبوع ده معروف بنسميه المسيح الطبيب اللي بيدور على عيان ويروح لغاية عنده ويقول له أتريد أن تبرأ أتريد أن تبرأ اللي هو لقائه مع مريض بيت حسده النهارده كنت قاعد أفكر في المسيح الحلو كطبيب كان يلزم الآباء الأولين لقبين مهمين لربنا بالأخص آباء اسكندرية اللقب الأولاني أن الله أب وإحنا ولاد ليه واللقب الثاني الله طبيب ويتمنى كل واحد يتمتع بالشفاء ده بجانب ان هو ايضا المعلم اللي بيقدم آه الحق ويكشف اسراره لينا احب اقرا حتة صغيرة من سفر من سفر ارميا النبي الاصحاح الثامن عشان نشوف ربنا الممتع كطبيب للنفس البشرية بيقول ارميا النبي من نفرج عني الحزن قلبي فيه ثقيل قلبي مريض ويجا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة ألعل الرب ليس في صهيون أي ملكها ليس فيها لماذا أغازير من فتاتهم بأباطير غريبة مضى الحصاد انتهى الصيف ونحن لم نخلص من أجل سحق بنت شعبي إن سحقت حزنت أخذتني دهشة أليس بلسافي بالعاد أم ليس هناك طبيب فلماذا لم تعصب بنت شعب إحساسات أرمين النبي أنه شعبه دخل في مرض مستعصى تماما وأصبح hopeless case ومدمر تماما لشعب بني إسرائيل ولذلك أول حاجة عملها أرمية إنه يشارك شعب المتألم ألامه فيقول قلبي فيه ثقيل قلبي فيه ثقيل ومرة تانية يقول أيضا في سفر أرمية جدران قلبي توجعني جدران قلبي بتوجعني ومرة يتكلم عن قلبه كالشمع اللي بيسيح أرمي أحبائي بيشارك الله مشاعره لما يقول قلبي فيه ثقيل ويقول أو جدران قلبي توجعني ده بيكشف عن مشاعر الله نحو النفس البشرية المريضة لما بنقول كأن الله يؤم العينة ولما بيتوجع كأن الله يتوجع معه ما تستغربوش لأنه في سفر أشعياء النبي أيضا يقول أمراض ما حملها الله الذي لا يمرض الله واهب الشفاء يقول أمراض ما إيه حملها وأيضا في عبرانيين 13 معلمنا بولس الرسول يقول احسبوا المقيدين كأنكم مقيدين معهم تلاقي واحد عيان كده انت عيان معاه ولما تلاقي واحد مربوط كأنك انت مربوط ولما تلاقي واحد بيئن كأنك انت اللي جوه بتئن اذا احبائي اول ملاحظة في الطبيب السماوي انه مش طبيب موظف ولكن طبيب اب فرق كبير بين بتروح ال office كده او العياده عشان تتعالج عند واحد عيان عند واحد مريض عند طبيب وبعدين يقول لك اعمل تحليلات وغيره وفي الاخر يقول لك اسف اقول لك ان في مرض فلان وربما تظهر شوية علامات على وجهه من الضيق لكن هيعدي المريض ده يجي غيره ويجي غيره وتنتهي القصة لكن ربنا أحبائي بالنسبة ليا مش مجرد طبيب وبيعدي الأمور لكن طبيب أب كل جرح فيا كأنه جرح فيه وكل ألم بيحل عليا كأنه بيحل عليه وكل مرض بيصيبني كأنه بيصيبه مش ممكن نقدر نعبر عن مدى مشاعر حب الله للإنسان حتى في لحظات الضعف أتذكر زمان وأنا في الكلية يعني عبارة كنت دايما أسمعها من خادم في مدرسة الأحد بترن دايما في وداني يقول في أمر لحظات الخطية وانت بترتكب الخطية في عز بشاعتها ترفع عينيك تلاقي عينين ربنا مفتوحة تترقبان صرخة قلب بسيطة لعله يتدخل وينزع هذا المرض منك ربنا أحبائي مش قاضي بيحاكم وديان بيلقط الغلط لكن ربنا أب طبيب عينيه على ولاده ان كانت خطواتي كالقرمز قد لبت الثلج قولولي انت حد جه لربنا وربنا طرده ده حتى اخاب بكل الفساد اللي عنده لما قدم توبة ربنا قال للنبي الحق ده اخاب قدم توبة انا مش هعمل حاجة في ايامي ده علم العمايل ده قتل الانبياء وهدم المذابح و... وكان عايز يقتل ارميه هو ومراته اخاب مراته ايزابل ومن يوزع الله على راي القديس بخيس بي... بيتحاول لعله يجد فرصه انه يشفي النفس البشريه وفي حبه كطبيب حب بلا حدود وامكانيات بلا حدود يعني لما تجيله مش هيقولك يا دلوقتي اتذكرتني كنت فين السنه اللي فاتت اللي قبلها واللي قبلها من كام شهر جاني واحد كده وبعدين قال لي انا وقعت في ضيقه مكسوفه كلم ربنا بيقول لي ليه؟ اقول انا اقول له ايه؟ طب انا كنت طول النهار عمري ما رفعت قلبي وصرخت له يعني لما وقعت في الضيقه اجيله قلت له حبيبي ده هو اللي استنى اللحظة دي وهو اللي زنق عليك وسامح لك بالضيقة وأنا مش طايق يسمع صوتك هو يتمنى ويشفيك فأنت ما جيتش بالذوق فإيديك شالت شوية عشان تدخل تحت المرارة لعله يشفي الداخل ويشفي الخارج أيضا يقول عن ربنا يعطي بسخاء ولا يعير ولما يقول يعطي مش بس الفلوس ولا بس النجاح ولكن ينفي ايضا الشفاء ولا يعيط ما جيش فيه يقول لك ياه مش انت اللي كنت عيان وانا شفيتك مش انت اللي كنت واقع في الخطيه الفلانيه وانا قدستك مش انت اللي صرخت ليا من كام سنة وانا انقذتك ابدا ابدا ابدا اله عجيب في حبه يشتاق واذا صح التعبير متلزق على خلاصنا عارف متلزق على خلاصنا زي ما واحد فينا كده يبقى اعصابه مشدوده متلزق ما واحد يغلط عشان يدوس عليه مع بالمأدوب ربنا حب حب لا يتخيله انسان مشتاق قلب بس يترفع قبل ما نتكلم يقول ربنا اللي سماه بيه سمعت صوت صراخ ده لسه ما اتكلمتش ببقي قال سمعت صوت الصراخ اللي جوه ودانيال النبي ايضا وقف عشان يصلي لقي رئيس الملائكه جبرائيل جاي يقول له اسمع دانيال ويا ريت تسميه دانيال ده يقول له ايها الرجل المحبوب جدا لدى الرب قال له خير قال له صلواتك قبلت صلواتي لسه هتكلم قال له لا لا ربنا يسمعها من جوه القلب قبل ما تطلع على بقك مين طبيب يا احبائي بالحب ده كله مين طبيب يروح لانسان مريض بنفسه وبعدين يساله اتريد ان تبرا انا جاي حبيبي مخصوص من اجلك مشتاق اشفيك مش بس مبادر بالحب وبيدور على عيانين عشان يشفيهم لكن شوفوا الآية الجميلة في أرمية 8 الآية 22 أليس بلسان في جلعاد بلسان ده عبارة عن نبات بيستخدم كدواء أم ليس هناك طبيب فلماذا لم تصب بنت شعبي مش لاقيين دواء مش لاقيين دكتور ليه سايبة الجرح بينزف بنت شعبي مين الدواء ده ومين الطبيب قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد وتسميه الكنيسة جسد ودم رب المجد يسوع تسميهم دواء الروح وتنادي كل نفس مشتاقة إنها تتمتع بالخلاص وتتشفي من الجراحات تيجي وتت تقبل ما تتناول من جسد الرب ودم مين طبيب يقدم جسده ودمه من اجل شفاء المريض بتاعه مستحيل ده مرة في لوس انجلس جاني واحد قال له ابونا الحقني يسلمني قلت له خير قال لي انا بشتغل في معهد متخصص في امراض الايدز وانا بدي حقنة لواحد من اللي عنده امراض الايدز الحقنة يا دوب خدشت ايدي وطبعا انتوا عارفين الايدز ممكن يجي عن طريق الدم وقعد طبعا في الحال بلغ بسرعة منعوه يكمل الشغل وما يتعاملش مع حد واخد عينه من دمه يحللوا له الدم بتاعه ما نمشي كذا ليلة لغاية ما جه التحليل وقالوا له يعني شور مية في المية المرض ما سمعش لما يشوف الأطباء في الخارج كان دكتور ولا أسنان ولا دكتور جراح ولا أي دكتور تلاقي كل شوية يحط آه يحاول كل الأدوات اللي يستخدمها للحفاظ على نفسه لئلا اي عدوى تيجي من مريضي بالنسبه لربنا بيقول لك ايه امراضي حملها لكن انت عيان يقول لي اه هتدخل كده وتعقم ايديك وتحط كل الكمامات الحاجات دي كلها وتحافظ على نفسك يا رب وانت مهتم بعلاجي قال لا لا لا هشيل اللي عندك اخده عليا المرض بتاعك انا لذتي امراض وحملها انا اشيل المرض اليس بلسان في جلعاد فيش دواء لا الدواء موجود الدواء الدواء موجود مجانا ده مش بس مجانا ده بيتحايل علينا لما تقرا سفر الجامعه عن الحكمه اللي بنت بيتها ده موت طلبت من عبيدها يطلعوا في الشوارع ينادوا من أراد أن يكون حكيما فليقبل أجي أعمل إيه؟ قال الحكمة ذبحت ذبحها سكبت خمرها جسد الرب ودمه مقدم للجميع وبتنادي في الشوارع اللي عايز يجي علشان يتشفي من الجهالة بتاعته ويتمتع وياخذ حكمة الله نفسه جواه عجيب انت يا ربي في حبك لانك بتتحايل علينا وتنزل لشوارعنا وتمر في ساحات مدينتنا وتبحث عن كل انسان وتشتاق كل واحد يسمع صوتك وتقول له تتحايل عليه ممكن تاخد جسدي ممكن تشرب دمي ممكن تثبت فيا وانا اثبت فيك ممكن تشيلني امراضك وانا اشيلك صحتي انا اخد اتعابك وانت تاخد راحتي انا اخد موتك وانت تاخد حياتي انا اخد جسدك وانت تاخد السنة بتاعتي اليس بغسانسي بالعاد ام ليس هناك طبيب رب المجد يسوع طبيب ممتع جاي فاتح ابواب العيادة لكل البشرية الغني والفقير الحكيم والجاهل الطفل والشيخ الراجل والست اليهودي والأممي السكيسي واليوناني أي إنسان يجي إليه أبواب العيادة بتاعته مفتوحة أبواب عيادة ربنا مفتوحة ولذلك أحبائي في ثلاث أناجيل متى تسعة اتناشر ومرقس اتنين سبعتاشر ولوقا خمسة واحد وتلاتين في الثلاثة بالتأكيد يذكر صوت رب المجد يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاه إلى التوبة دعوة مفتوحة طبيب بينادي اللي حاسس إنه محتاج يجيني مرات كتير نهرب من ربنا بسبب خطايانا دي اهانة لربنا كأن الله غير قادر على شفاء المرض بتاعنا لما يبقى واحد كده عنده عربية متكسرة على الآخر وبعدين يروح للميكانيكي ويكون عنده ورشة تصلح البادي بتاع العربية والمكنة جوه وبعدين يقول العربية ما فيهاش حاجة عدلة يقول الملك صالح سلمهاني وانا هقدمها لك كانها طالعه من المصنع تمام جديد انت مش بتثق فيا الهي احبائي اسمه غافر الخطيه منقذ النفوس من الفساد يعطينا زي ما بيقول بولس الرسول اكثر مما نسال فوق ما نحتاج بنجيل ربنا لما نيجي نقول له بسبب خطيتي مكسوف اجيلك شفت دي دي شغلتي شغلتي اسمي كده غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد لما سمعين الفريسي استغرب ان المرأة الزانية لمست السيد المسيح وسكبت الدموع على رجليه ومسحتهم بشعر راسه راسها وبدت تسكب الطيب على جسده بدا يشمئز ايه ده امرأة زانية معروفة في البلد ده انا يعني كويس ان سمحت لها تدخل الباب لولا وجود يسوع ما كنتش دخلتها تنجز جسده وتنزل دموع على رجليه والشعر ده اللي مليون دنس يمسح رجلين المسيح والفلوس اللي جاية غلط تتسكب بها طيب على جسمه ايه ده لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة انها خاطئة بص له كده السيد المسيح وقال له يا سلام عندي كلام أحب أقوله لك إنسان كان عليه دين واحد عليه خمسين دينار والواحد التاني خمسمية والدائم سمح الاثنين أيهما يحبه أكثر قال له كان عليه دين أكبر لأنها أحبت كثيرا مغفورة لها خطاياها الكثير كل ما خطايانا تبقى كتير كل ما هنتقابل مع ربنا أكتر ما تقلقوش ما تخليش الخطية هي عائق للقاء مع ربنا ده قول لي أشكرك يا ربي لأني أنا أول الخطاة و حتى الترجمة من نازل أول الخطاة يسموها الشيف يعني الرئيس بتاع كل الخطاة يعني في الطب في الخطية أنا فوق كل الخطاة الرئيس بتاعهم كلهم هو ربنا عايز الرئيس بتاع الخطاة يجيبه وتخليه رئيس في الخدمة خليه رسول كارث ومبشر شاهد للحق ألوف ألوف من الناس يقبلوا بالإيمان خلال هذا الرئيس للخطاة أليس بلسوسي بالعبد بتستهين بالدواء ألا من أليس من طبيب لماذا لم تعصب بنت الشعب ليه حبيبي ليه يا أختي بنقول احنا خطاة احنا فسدانين مفيش فايدة حاولنا كتير أليس لنا إيمان بالدواء النازل من السماء أليست لنا ثقة في الطبيب السماوي اتبع سفر التكوين ربنا خلق آدم بلا خطية وكان أشبه بملاك الرب في جنة عدن لكن بسرعة انحرف ودبت الخطية في حياته هو ومراته وصار في احتياج إلى طبيب تعالوا نشوف في آخر العهد القديم يقول إيه وفي آخر العهد الجديد يقول إيه في آخر العهد القديم يقول ولكم أيها المتقون ده آخر أصحاح في سفر ملاخي ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها فتخرجون وتنشؤون كعجول السيرة وإلى آخره تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها مين يقدر يخبي الشمس؟ الشمس اللي بتشرق في مصر هي اللي بتشرق في استراليا هي اللي بتشرق في اقصى الغرب في هونولولو من اقاصي المشارق الى المغارب شمس واحدة مشرقة على الجميع هذه الشمس يقول عنها والشفاء في اجنحتها طب ما تقول يا ربي والشفاء في اشعتها الله فرق كبير بين الشفاء في الأشعة وبين الشفاء في الأجنحة الشفاء في الأجنحة لأن الشفاء بياخد إيه؟ بياخد حب ففي مزارع بعيد جدا عرف من الراديو إن اتجاه الريح ناحيته فبدأ يحرق ويطفي بسرعة يعني يشيل القمح ناحية النار عشان ما تيجي النار ما تسرقش وتوصل لغاية عنده ففقد طبعا كمية من القمح بتاعه وانتهت النار فحب يتمشى وكان حزين إلى حد ما أبا نشكرك يا رب إن لسه الحيوانات قاعدة والمزرعة موجودة والبيت سليم والولاد كويسين بس كمية ليست بقليلة من القمح اتحرق وهو ماشي كده بيتمشى فلقي دجاجة منها يظهر حتة نار جات فحرقتها فوشها في كل الجسم محروق من فوق قال في حالة الزعف بتاعه بيخبط الفرخة دي لقي الكتاكيت طلعت تجري فرفع عينيه قال الله لمة الكتاكيت واتحرقت وما حركتش جناحتها جناحين عشان تحمي ولادها يعني احتملت النار لغاية ما تتحرق عشان تنقذ مين الفراخ الصغيرين على الصليب احدفت مسحنا جناحته وسطرنا تحتيه وقبل الموت لكي يعطينا الحياة هذا الطبيب العجيب في حبه اللي يقول عنه ايه تشرق شمس البر والشفاء في في اجنحته ده اخر سفر ايه ده اخر سفر ملاخي اخر سفر في العهد القديم ناخد اخر اصحاح في اخر العهد الجديد سفر الرؤيا 22 يقول ايه واراني منه صافيا من ماء حياه لامعا كالنور خارجا من عرش الله والحمل في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة هي الصليب تصنع اثنتي عشرة ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة شفاء للألم بس كده يوحنا الحبيب ليه الشجرة طلع على المية ومطلعة 12 ثمرة والورق بتاع الشجرة بيدي شفاء لكل الأمم على مدى السنة كلها وكمان المنظر الممتع آخر حاجة هنشوفها لما نتقابل مع المسيح نلاقيه الطبيب اللي ضم من جميع الامم من كل الالسنه من كل الشعوب واخدهم معاه على عرش الى عرشه وقدم لهم الثمره المشفيه شجره الحياه ثمره الصليب واهبه الحياه اذا يا احبائي ان كان لنا طبيب بهذه الصوره الجميله كل الكتاب المقدس من أوله لآخره في العهدين يدرس حبه الشديد لكل نفس مجروحة لكي يجمدها قال أيضا في سفر حسقيان لما يتكلم أنا أرعى شعبي تمن أظن حسقيان 34 قال كل واحد المجروح أنا أعصبه والمكسور انا اجبسه كل جرح كل كسر كل تعب انا ملتزم بيه انا ارعى شعبي الله لا يعتمني على يد بشرية مطلقا لا تفتكر الكاهن او اي خادم او اي حد هو اللي يديك الشفاء مسيحنا هو الدواء ومسيحنا هو الطبيب كل اللي بيعمله الكاهن بيختفي في المسيح لكي يقدم ليك المسيح بيانيك والمسيح طبيب ليك اخر حاجة حد قالها يا ريت تبقى في ذهننا ان كان ارمي النبي لما شاف الله كطبيب وكدواء ايضا كان يئن يقول يا ليت راسي ينبوع دموع أو ينبوع ماء فأبكي على ثكلى بنت شعبي إن كان يقول قلبي سقيم إن كان بيقول جدران قلبي توجعني هيا أحبائي لنا هذه المشاعر من نحو إخوتنا التعبانين ما تقوليش ابتدي بنفسي جرب انك تقل مع الناس الناس جرب انك تشتهي خلاص الاخرين جرب انك تعمل متنعات وتقول يا رب اذكر خلاص العالم كله وشوف ربنا هيعمل ايه معاك ربنا قادر من اجل حبه ان يكشف عمايين قلوبنا لكي نقبله دواء لنفوسنا وطبيب اب حنين مترفق دائما معنا مترفق بينا معطينا روح القوة أنا بتعجبني الآية اللي بيقولها السيد المسيح لتلاميذه عن تلاميذه أعطاه سلطانا يعمل إيه؟ قال سلطان على الشياطين يخرج الشياطين ويشفي مرضى تفتكر المرضى بس العيانين بالجسم لكن المرضى هنا يقصد أيضا بها مرضى الروح ربنا يدينا إننا إنما أمات العالم ونصرخ مع صرختهم نشارك المسيح حبه للبشرية لكي نتمتع أيضا به كطبيب لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين كنا بنتكلم عن المسيح كطبيب أب شفنا الفرق بين الطبيب اللي قاعد في العيادة بتاعته والطبيب اللي يدخل بكل أحشاء قلبه إلى نفس المريض ابنه لكي يحمله للشفاء كل ما بنلتصق بهذا الطبيب بنحمل أيضا شركة الطبيعة الإلهية شركة الحب ونشاركه مشاعره من نحو كل نفس بتأم وشفنا أرمية وهو بيشوف شعبه في مرارة يقول أحشائي أحشائي توجعني جدران قلبي يئن في قلبي وبعد شوية يرجع ويشوف شعبه في مرارة فيقول من يفرج عني الحزن في مرارة جوة قلبي قلبي فيه ثقيل في مرض دخل جوايا اللي عنده أرمية النبي لم يكن إلا صورة باهتة قدام الحقيقة الجبارة اللي قدمها رب المجد كطبيب للنفوس لما قال عنه أشعيا النبي أمراض محملها امبارح أيضا شفنا صرخات أرمية النبي وهو بيقول أليس بلسان في جلع... في جلعاب فيش دواء أليس من طبيب فلماذا لم تصب بنت شعبي بلا شك أحبائي كل ما الواحد بيتلزق ويتحد مع رب المجد يسوع بيشارك السيد المسيح أحاسيسه ومشاعره ويشاركه أيضا العمل بتاعه كطبيب يشتهي كل نفس تنطلق من حالة المرض إلى الصحة النهارده أحبائي شفنا منظر جميل أن الطبيب رايح بنفسه إلى النفس المحطمة اللي هي 38 سنة مرمي يقول ليس لي إنسان يلقيني في البركة والعجيب مش مجرد شفاه لكن يقول له إيه قم وامشي قم وامشي وكلمة أن امشي دي وكلمة قم الكلمتين دول بيهز قيادي من جوه أولا حالة قيامة مش مجرد تتشفي لكن ده انت بتقيم من الموت للحياة والجانب الاخر مش مجرد تتشفي لكن تقول تمشي اروح فين يا رب مع المفروض الثاني الموجود في انجيل متى معلمنا متى البشير الاصحاح التاسع يقول له قم واذهب الى بيتك ويقول معلمنا متى البشير فقام وذهب الى بيته فقام وذهب إلى بيته من كم شهر كده كان في مجموعة في الخارج يعني في الكنيسة بيفكروا يهتموا بالهوملس اللي هم الناس المرميين في الشوارع ملهمش بيوت في أمريكا سمين هوملس بلا بيت يعني وبعدين هي بقرة في رسائل بولس الرسول فبيقول ليس لنا إقامة فقلت اروح اشوف بالانجليزي عشان خليها عايزه تساعدني فلقيت الترجمه بتاعتها هوملس قلت ياه بولس الرسول ده عجيب ليه الناس هوملس مرميين في الشارع اروح اشتريني معاهم في الشوارع عشان اخدهم وادخل بيهم البيت بتاعنا دي احبائي رساله السيد المسيح بيت السماء ده مش بيت السماء ده أعلى من السماوات صعد إلى أعلى من السماوات إن السماء والأرض لا تسعيه جنس الأرض ليس له أين يصل برأسه بالظبط هو هوملس عشان تلاقي واحد في الشارع كده يقول لي بيتك فين يقول لك ما عنديش بيت أقعد أترمس ألاقيني بير سلم عند حد محطة رماية محطة قطر أروح كده تحت أي مظلة أمان مسيحنا بيهمس ليس له إيه ليس له أين يسند رأسه مفيش مكان ولما يبقى ليس له مكان يجي يقول يا جماعة انتوا مكانكم فين؟ يقول له ماليش بيت ده لو سألت الراجل اللي ليه 38 سنة عند البئر عند البركة تقول له بيتك فين؟ يقول لك ياه ما تذكرنيش يمكن كده نتذكر في شارع رئيسي اسمه مثلا كذا لما واحد بيهاجر بعدين يقول لك انا ليا 15 سنه ما نزلتش مصر يقول لي واحد لسه قريب بيقول لي بقى رحت بعد 20 سنه كل ما يمشي حته واحد من قرايبه بعت ولد يمشي معاه يقول لي ابني زي ايه؟ بيقول لي كنت حاسس غريب حتى وانا بتعامل مع اللي بيروح اشتري حاجه في المحل طريقه التعامل متغيره عن الطريقه الموجوده في امريكا لما اركب الترام نفسي اركب الترام انا ما ركبت ترام في امريكا حاسس ان انا غريب طول ما هو ماشي حاسس اني غريب لان ليا 20 سنه ما دخلش مصر انسان ليه 38 سنه تقول له بيتك يقول لك نسيت البيت نسيت شكل يا عالم الشوارع قاعده زي ما هي ولا اتغيرت ممكن يبقى سعيد وهو مش في بيته مش ممكن عشان كده ربنا قال له ايه قال له قوم وامشي اروح على فين يقول له قوم واذهب الى بيتك لو واحد عنده بيت اذا ده مستنيه وهو ماشي في الشارع تقول له حبيبي هتنام فين يقول لك في اي حته اهو هترمي ينام طب اذا ذاك مستنيك تقول مش عارف مش عارف حتى البيت فين اليست هذه يا احبائي مشاعر الكثير من البشريه تقول له بيتك فين يقول لك ما اعرفش جيت العالم ليه ما اعرفش رايح على فين ما اعرفش اهو بيقول في ربنا بيقول في سما بيقول في ملائكه بيقول في رؤساء ملائكه بيقول في مكان اسمه الحياه الابديه او السماء اللي متنتظرنا يعني على الانسان اللي ماشي في العالم مش عارف رايح على فين غلبان اوعى تبص للناس اللي بره انا نفسي ابص جوايا حتى ولو كنت كاهن ونفسي انت وانت اختي كل واحد فينا يبص جواه هل انا بسمع صوت المسيح كل يوم قم انا بديك الشفاء بديك الصحة قم وامشي حد رجليك تبقى زي ارجل الاوائل اللي بتجري فتقول ايه تقول طوبى للايه للناس اللي رايحين الى بيت الرب كنت قاعد الصبحية كده افكر فين البيت بتاعي ربنا بيقول لي قوم امشي بلاش القعدة عند البركة بلاش القعدة وسط الناس العيانة قوم كده عشان انت طالع تسحب قلوب كثيرة وتاخدهم من البيت بتاعك البيت اللي انت ما شفتهوش من يوم ما اتولدت اتولدت ولسه ما شفتش البيت بيت ابي اللي هو بيتي انا المعد ليا مخصوص انا ذاهب لاعد لكم مكانا واما بيت اتي واخذكم اليه نروح فين على راي احد الاباء يقول ان الملائكه تقابل النفس البشريه وهي طالعه تقول لها مرحبا بيكي ويلكم هوم يعني مرحبا بيكم في بيتكم البيت بتاعنا مش هنا لا اسكندرية ولا كنيسة ماربرجس ولا حتة في العالم ولا الأرض كلها البيت بتاعه فوق حضن الآب المفتوح اللي بيترقب إن أنا أروح أقعد أستريح فيه الصبحية كده وأنا قاعد أفكر بقول يا ربي أروح فين فقلت أحلى حاجة لما الشمس بتغرب فالكنيسة بتعلم كل ولادها ان كل واحد مع غروب الشمس يرجع يريح في بيته ولذلك في صلوات المزامير مزامير الغروب بنصلي مزامير ايه اسمه مزامير ايه حد عارف مزامير المساعد مزامير مزامير المصاعد عبارة عن 15 مزمير كان في الهيكل بتاع اليهود سبع درجات للمبنى الخارجي وبعدين عشان تدخل جوه المبنى الداخلي في الهيكل 8 درجات وتاني يجي group group يطلع ال group الاولاني على السلمة الاولى يغنوا مزمور يخلصوا المزمور يطلعوا المزمور اللي بالدرجة الثانية يقولوا المزمور الثاني وهكذا لغاية النمرة 15 يقولوا المزمور الأخير يدخلوا هيكل الرب هو ده أحبائي العمل بتاعنا اللي بيقول عنه السيد المسيح اللي بيدينا الشفاء عشان نتحرك بدل ما احنا مكسحين عند بركة سليان يقول لنا قم امشي اتحرك اصعد في ضمير المصاعد او ترنيمة المصاعد يقول ايه فرحت بالقائمين لي الى بيت الرب نذهب تقف ارجلنا في ابوابك يا اورشليم اورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها كلها غريب وانت بتصلي صلاة الغريب بتصلي المزمور ده وتشعر ان قلبك كل يوم بيدخل بيطلع درجة عشان يدخل إلى بيت الرب إزاي يدخل بيت الرب تكلمنا عنه دور الثلاثين بصورة جميلة رائعة في كورنثوس الثاني الأصحاح الثلاثة الآية 18 ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من روح الرب كل ما بتحصل لنا وش يتغير ياخد زي موسى النبي شع بهاء يشرق كده بنور الدم أتغير أعم... تتغير أعماقي ووجه قلبي الداخلي يقول من مجد إلى مجد كما من الرب الروح روح ربنا يحل وينقذ بهاء مجد المسيح على النفس البشرية ويتحرك الإنسان من الطبيعة الإنسان التراب الفسدان إلى كما لو كان كملاك الرب وانت بتصلي كده من جميل الغريب بتحس بالإحساس ده إنك بتتنظف تتقدس بتستنير بتنور وكل كيانك بيتغير من مجد الى مجد ولا بتقول المزمورين كده بسرعة وتقف العجيب ان ربنا لما بيقول قم مش بيقول للرجلين بس فنقول الى بيت الرب نذهب لكن بيقول لكل كيان الانسان العينين محتاجة الى اقامة والودان محتاجة الى اقامة والايدين محتاجة الى اقامة والقلب محتاج الى اقامة والمشاعر والاحاسيس كلها محتاجة الى اقامة شوفوا مزامير مساعد نفسي مرة ندرسها كده على بعض ونشوف ازاي مزامير المساعد دي تكشف عن التغيير الدائم المستمر كل يوم علشان نتغير من مجد الى مجد يقول رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عيني معينتي من عند الرب صانع السماء عينيا عايزة تتغسل العينين مش بتشوف السماء لما ربنا يغسلها تترفع الى الجبال اقول مكاني مش تحت في الاسافل عند اسفل الارض ولا اسفل الجبل لكن عينيا تبص كده تلاقي المسيح على جبل التجلي اقول انا طالع مع بطرس ويعقوب ويوحنا وأشوف هناك رب المجد يسوع ببهاء مجده وحوله رجال العهد القديم موسى وإيليا وأيضا رجال العهد الجديد الكنيسة المجتمعة من العهدين حول المسيح ما أحرجنا أحبائي إلى إلى أن عيوننا أيضا تسمع هذا الصوت قم وامشي في ناس عينيهم كل يوم تشوف حاجات جديدة ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول مستنيرة عيونكم مش بس العينين ولكن حتى أيضا الإيدين يقول إيه؟ يقول يابا باركوا الرب يا جميع عبيد الرب في بيت الرب بالليالي ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب وسط الليل ليل العالم الظلمة بتاعت العالم القلب يستنير قام الايدين تترفع لفوق تقول لي مش هت... ايديا مش هتلمس التراب تاني ايديا مش هتفكر في المكاسب المادية ايديا مش بتفكر مش هتعمل لحساب التراب لكن ايديا تتحول الى تسبحة شكر دائم لله مرفوعة دايما الى الاعالي يا ربي انت كل واحد فينا بقلبه بفكره بعينيه بودانه بكل كيانه الداخلي والخارجي يطير كما الى السماء ويقول يا ربي يا ليت لي جناحين فاطير واكون الى في السماء يعينها الخطية لانها بتكتم الواحد وبدل ما تطلعه لفوق السماء تنزله لتحت يقول في سفر الخروج عن فرعون وجنوده كالرصاص في في مياه مغامرة وقعوا محدش طلعهم ولما اتكلم عن الخطية في سفر زكريا في الأصحاح الخامس يتكلم عن امرأة جوه بقها رصاص الرصاص ده تقيل ينزلها ببقها في ناس كده البق عمره بيتكلم عن السماء ضمن المدن اللبس شكله ايه والعمارات اللي شكلها ايه والبيت شكله ايه والاقتصاد بتاع البلد شكله ايه والمشاكل شكلها ايه البق مليان رصاص مش قادر يتكلم عن المسيح مش قادر يتكلم يسبح ربنا يقول لك عايز اتكلم حتى لو اللسان اتكلم لكن البق الداخلي ما فيهوش بهجة الخلاص يا ربي ادينا كلنا ككنيسة في هذا اليوم المقدس زي ما دخلت الى بركة سليان ادخل الى قلب كل واحد فينا نستمع كل واحد فينا يسمع صوتك الممتع العجيب صوت الإيدية صوت الطبيب السماوي قم وامشي يا ريت محدش يقعد مكانه كلنا نقوم وكلنا نتمشى وكلنا نرتفع الى فوق لكي نتمتع بالحياة السماوية دعوة النهاردة أحبائي مش مجرد شفاء للجسد ولكن أيضا شفاء النفس لكي لا تعيش بعد في التراب ولا في وحل هذا العالم ولكن لكي تطير وتعيش في السماء عملنا باستمرار يا أحبائي أقامنا وأجلسنا في السماوية والسماء ما فيهاش خمول وما فيهاش نوم وما فيهاش كسل لكن السماء حركة مستمرة دائبة من العمل الإلهي السماوي الفائق ربنا يدينا كلنا يفرح قلب الكنيسة كلها انها تتحول إلى كائن سماوي يعيش في حضرة الرب تتغير من يوم إلى يوم من مجد إلى مجد تتمتع بنعمة فوق نعمة لكي نعيش مرتفعين وصاعدين إلى السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين